قال للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى مصابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله رسالتنا في هذه الليلة المباركة قد تبدو عجيبة بعض الشيء لكنها لا تخلو من عبر وعظات وفوائد كلنا بحاجة إليها عنوان الحلقة ذكرى وعبرة من با نعمة ذكرى وعبرة من با نعمة ذكرى وعبرة من با نعمة ما هذا العنوان العجيب ما هذا العنوان الغريب تفاصيل الحلقة ستبين لك ما هو الغرض من هذا العنوان أحبتي في الله أكرمني الله عز وجل في رمضان الماضي بزيارة بيته الحرام وبزيارة مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يعطي كل محروم وأسأل الله كما أكرمني بعمرة في رمضان أن يكرمني بزيارة بيته الحرام في شهر ذي القعدة وذي الحجة اللهم اجمعنا جميعا على عرفة في هذا العام وفي كل عام برحمتك يا رحمن يا رحيم أحبتي في الله أكرمني الله عز وجل هذا العام في رمضان الماضي بعمرة صليت في الحرم وما أكرمها من صلاة ورأيت في الحرم المكي آيات من آيات الله فالحرم المكي فيه آيات من آيات الله عز وجل كمقام إبراهيم هذا الحجر الذي وقف عليه الخليل إبراهيم يرفع بناء الكعبة فلان من تحت قدمه حتى أصبح كالطين فغاص فيه قدم الخليل وهذه الآية يراها كل من ذهب إلى بيت الله الحرام ورأيت زمزم هذه العين التي تفور بالخير والبركة من عشرات الألوف من السنين وما زالت تفور بالخير والبركة شرب منها مليارات من البشر وما زالت تفور بالخير والبركة هذه أيضا آية من آيات الله عز وجل في الحرم ورأيت الكعبة بيت الله الحرام والكعبة من آيات الله في الدنيا إذ أنها أول بيت وضع لرب العالمين في الأرض أول مسجد بني لله في الدنيا بيت الله الحرام رأيت آيات في بيت الله الحرام غير أني في هذا العام وفي هذه الصفرة وقعت في المدينة المنورة على آية من آيات الله أحسب أن الملايين من المسلمين لم يقعوا عليها فأحببت أن ألفت أنظار أحبابي إلى هذه الآية التي وقعت عليها في المدينة وتعلمت منها الكثير وذلك من باب قول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هذه الآية وما حكاية هذه الآية هذه هي حلقتنا التي سميتها ذكرى وعبرة من با نعمة حكاية ببساطة إن أحد طلبة العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني لتناول السحور في رمضان الماضي عند أحد الشباب من المملكة العربية السعودية هذا الشاب يدعى عبد الله با نعمة عبد الله با نعمة وللعلم إذا وجدتم اسما يسبقه حرف الباء والألف فاعلموا أن صاحبه من اليمن أو أن أصوله يمنية أي محل تلقى مكتوب عليه بوزير اعرف أن أصحابه من اليمن هذه عادة أهل اليمن باسنبل بل أسد بوزير إذا وجدتم اسما يسبقه باء بعدها ألف فاعلموا أن صاحبه أصوله من اليمن عبد الله با نعمة جذوره من اليمن أصوله من اليمن لكنه من المملكة العربية السعودية يبقى أي اسم قبله با يبقى يمني وأي اسم قبله بو يبقى من المغرب العربي بو مدين ها بو عزيزة بو دربالة بو تفليقة طالما الاسم قبله بو يبقى إما أن يكون صاحبه تونسي أو جزائري أو مغربي الاسم قبله با يبقى أصله إيه يمني هذا من باب العلم المهم ذهبت إلى صاحبنا با نعمة مع بعض الدعاة من مصر ومن المملكة العربية السعودية كان بصحبتي أخي الحبيب الشيخ أيمن صيدح وكان معنا من علماء المملكة الشيخ العويد وبعض طلبة العلم والشيوخ على ما أذكر اجتمعنا جميعا لتناول السحور في بيت با نعمة استجابة لدعوته والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نجيب المسلمين إذا دعونا إذا دعانا أحدهم إلى طعامه ذهبت فرأيت شابا أسمرا طوالا ممدد على سرير متحرك قد رقد على هذا السرير على ظهره منذ عشرين سنة فسلمت عليه وحكى لنا حكايته فوجدتها حكاية عجيبة ووعدته أن أكلم الناس عنها في حلقة من هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج الذي أسأل الله أن ينفعني به وبكم في الدنيا والآخرة عبد الله بن نعمة اللي هنشوف صورته الآن على الشاشة إن شاء الله هذا الشاب عبد الله بن نعمة يرقد على هذا السرير منذ عشرين سنة من, من وقت أن كان عمره 38 سنة عفوا 18 سنة هو الآن عمره 38 سنة يرقد هذه الرقدة منذ عشرين سنة سألته حكايتك إيه فبدأ يقص علي الحكاية قال لي أنا لم أولد هكذا بل كنت في فتوة وقوة كنت طوالا قويا ألعب السباحة والكاراتيه والجود غير أني كنت أدخن بشراهة وكان أبي ينهاني عن شرب الدخان وفي مرة قال له أبوه يا عبد الله أنت بتشرب دخان قال لا يا أبي أنا ما أشرب الدخان قال يا بني أنت تشرب الدخان قال لا والله أنا لا أشرب الدخان فدعا عليه أبوه وأبوه من الصالحين قال اللهم إن كان كاذبا كان أبدا ما بشربش يا ابني أنا عارف أنك بتشرب دخان والله ما بشرب دخان قال خلاص يا رب إن كان ابني ده كذاب اللهم اكسر رقبته دعوة أب على ولده في ساعة غضب وهذا هو الدرس الأول الذي نتعلمه من هذه القصة أيها الآباء أيتها الأمهات أرجوكم لا يدعو أي أحد منكم على ولده قد تصادف الدعوة ساعة إجابة فيحصل المكروه وعندها يعض الوالد والوالدة الأنامل من الندم ويقرع الوالد والوالدة السن من الألم ويندمون ساعة لا ينفع الندم وقد نهانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم دعا الرجل على ولده اللهم فاكسر رقبته إن كان كاذبا فاستجاب الله له وكسرت رقبة عبد الله كسرت رقبته وكان الذي كان أيتها المرأة أرجوك إياك والدعاء على الولد أيها الوالد لو سمحت لا تدعو أبدا على ولدك روى أبو داود في السنن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم لما جوزك يزعلك بلاش تقولي روح إلهي تخرج ما ترجع ممكن فعلا يخرج ما يرجعش لما ابنك يزعلك بلاش تقول يا رب اكسر رقبته قول يا رب اهديه ممكن ربنا يستجيب لك ممكن تصادف ساعة إجابة لما زوجك يزعلك ما تقوليش يا رب خدني ممكن تصادفي ساعة إجابة ويأتيك الأجل اتق الله مش عايزين أي حد يدعي على نفسه ولا على عياله ولا على مراته ولا على فلوسه الشيخ كشك الله يرحمه الله يرحمه من باب الطرفة والعتبة عليه بيقول له واحد فلاح راكب حمار وماشي بالليل في الغيط والدنيا ضلمة والحمار بيمشي خطوة ورا وخطوتين يعني خطوة قدامه وخطوتين ورا يقول الحمار امشي حا مش عايز يمشي فقال له حاه يا أخي قد تكديب ياكلك فخرج له ديب من الذرة قال له يعني هو ما حدش يعرف يهزر مع حماره يعني الراجل جاب ورا إياك أن تدعو على نفسك إياك أن تدعو على ولدك إياك أن تدعو على زوجك هذا هو الدرس ورب العالمين قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بلاش تقول له روح ربنا ياخدك قول له ربنا يهديك بلاش تقول يا رب اكسر رقبته قول يا رب نور عقله يا رب كره إليه الذنوب والمعاصي نعم وبعدين والد عبد الله دعا عليه اللهم إن كان كاذبا فاكسر رقبته خرج عبد الله من المدرسة وذهب مع بعض أصحابه إلى مسبح حمام سباحة بيلعب مع الشباب سن وقتها 18 سنة قفز في المسبح فقفز في مسبح الأطفال المستوى فيه بتاع المية قليل طلع على مكان عالي ونط في مسبح الأطفال النتيجة اصطدم رأسه بأرضية حمام السباحة فكسرت كل فقرات الرقبة استجاب الله لدعوة والده كسرت كل فقرات الرقبة وقع تحت المية 17 دقيقة ولم يلتفت إليه أحد اللي بيلعب هنا واللي بيتنطط هناك واللي بيقفز هنالك لحد ما وجدوا إن مية المسبح فيها بعض الدم فنزلوا فأخرجوا صاحبنا أخرجوه وحطوه كده على سور حمام السباحة ووجهه في مكان قفاه دماغه اتلوحت مش اتلوحت دارت دورة كاملة بقى وجهه في مكان القفا نيموه على بطنه على بطنه ووشه في مكان قفاه باصص لهم انتوا متخيلين المشهد يا شباب حد متخيل الصورة نايم على بطنه ووجهه لأعلى في مكان قفاه وقد أغشي عليه من أثر الألم وهنا درس ده احنا اتعلمنا ان لو حد غرق بمجرد ما يغطس تحت المية أربع دقائق أو خمسة دقائق يموت فورا صاحبنا قعد تحت المية بينزف ولا يتنفس قد إيه 17 دقيقة ولم يمت مع أن الأسباب تقول يجب أن يموت آه ما هو ربنا عز وجل بيعطي بالأسباب وبيعطي بدون الأسباب وبيعطي بعكس الأسباب ما ماتش لأنه ببساطة له أجل الله عز وجل الذي كتب النجاة والحياة لإبراهيم عليه السلام وهو في جحيم النمروذ وكتب النجاة والحياة ليونس وهو في بطن الحوت وكتب النجاة والحياة لموسى وهو لقمة غضة طرية في تابوت من خشب يسبح على نهر النيل والنهر مليان تماسيح فيش تمساح فكر ياكل اللقمة الطرية دي مفيش صقر ولا حد حداية ولا نسر فكر يخطف اللقمة الطرية دي له أجل لكل أجل كتاب شالوا عبد الله بن نعمة من حمام السباحة بينزف غايب عن الوعي حطوه على سور الحمام وشه بقى في مكان قفاه دمه ينزف بعض الشباب أخذ ينفخ في فمه ينفخ في فمه حتى استرد الوعي وراحوا شايلينه على المستشفى قعد بقى عبد الله في المستشفى قد ايه اربع سنوات تسعة أشهر من الأربع سنوات قضاها في العناية المركزة تسعة أشهر في العناية المركزة طلع من العناية المركزة فضل في المستشفى لحد ما كمل أربع سنين عملوا له كم عملية يا أخوانا 16 عملية تخيلوا 16 عملية بيقول لي من ضمن العمليات وضعوا له مسمار في رقبته من جهة اليمين ومسمار من جهة اليسار والمسمارين دول متعلق فيهم ثقل وزنه 20 كيلو عشان يفضل رأسه مشدود عشان العملية تنجح عشان الفقرات تخيلوا تخيلوا الحالة المرضية التي وصل إليها هذا الإنسان تسعة أشهر في العناية المركزة لا يتكلم خلاص لسانه اتحاش ويتنفس على جهاز فتحوا له فتحة في حلقه حطوا له فيها خرطوم وصلوه بالجهاز تسعة أشهر يأكل من خرطوم في أنفه ولا يتكلم يقول لي تيجي الممرضة تحط السائل الأكل كده وممكن تمشي وتيجي واحدة تانية فتأكلني وأنا شبعان جدا هنفجر ومش قادر أقول ما بتكلمش عايز أقول لا أنا أكلت مش قادر فكنت إذا تعبت أبكي يعيط من كتر تدخيل الخرطوم وإخراج الخرطوم إلى المعدة حصل له قرحة في المعدة وحصل له نزيف في المعدة وأجريت له جراحة خد 32 غرزة ونقلوا له في يوم واحد 32 كيس دم أنا عايزكم تتخيلوا الحالة المرضية الشديدة التي كان فيها هذا الرجل وبعد أربع سنين في المستشفى وبعد 16 عملية وبعد ما كان بياكل بخرطوم ويتنفس بخرطوم طلع من المستشفى وحالته استقرت استقرت على ايه شلل كامل في كل الاعضاء لا يتحرك من جسده الا راسه بس بيسمع بيتكلم بيرى بيحرك دماغه بس كل الجسد تقريبا شلل كامل في جميع الجسد عشرين سنة عشرين سنة منذ شرخ الشباب وهو في زهرة العمر من عشرين سنة نايم على ظهره كما ترون الصورة الآن أنا عايز الأستاذ محمد يوري الناس الصورة ثاني عشرين سنة وصاحبنا يرقد على ظهره من 18 سنة لحد ما بلغ الآن 38 سنة حتى لا يملك لا يملك أن يتحكم في عضلات بطنه ما يقدرش يتحكم في عضلات بطنه عارفين الكلام ده معناه إيه؟ عارفين الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنه ما بيعرفش يخرج الأذى إذا أراد مثلنا ما بيعرفش يتغوط زي الناس ما يملكش التحكم في عضلات البطن ما فيش خلاص فإذا أراد أن يخرج قد يمكث بالعشرة أيام ولا يتغوط وأنا عايز واحد فينا يتخيل أنه كل وقعد يوم أو اتنين أو تلاتة ولم يتغوط حالته تبقى إزاي بالعشرة أيام فإذا أراد أن يتغوط جاءته أمه هذه الأم الفاضلة وتضغط على بطنه بيدها وتساعده بيدها في إخراج الأذى الله أكبر حالة مرضية صعيبة وأم مثالية أم مثالية بيقول لي أنا ممكن يجي لي دور برد ويجي لي بلغم على صدري يقول لي معرفش أكح زيكم أكبر صوت أكبر قوة للكحة عنده يقول مش عارف يطلع البلغم يقول فتأتي أمي وتضغط على صدري تضغط على صدري حتى يخرج البلغم مع الدم أظن دي حالة مرضية إحنا ما سمعناش عنها قبل كده ولا شفنا زيها ومع ذلك قمة في الصبر وقمة في الرضا وقمة في شكر الله عز وجل حالة عبد الله أنا لا أعرضها عشان نطلب مساعدات له لا هو في ستر والحمد لله بل أعرضها لنتعلم منه لنتعلم منه الصبر والشكر والرضا والهمة بيقول لي ليه واحد صاحبه مشلول شلل رباعي بقاله 8 سنين زاره فبيقول له والله يا عبد الله أنا من يومين كنت بشكر ربنا على النعمة اللي أنا فيها والنعمة اللي أنت فيها قال له نعمة إيه يا عم بقى أنا مشلول بالحالة دي بقى لي عشرين سنة نايم على ظهري لا أملك أن أحرك إلا رأسي حتى الإخراج لا أستطيع وتقول لي بتشكر ربنا على النعم اللي ادهالي واللي ادهالك وانت كمان عندك شلل رباعي قال له أنا لي ابن عم أنا عايز كل مبتلى يسمع أنا لي ابن عم ابن عمي ده ولد معوق ذهنيا عنده شلل في جسده كله يدوب بس يرى يرى ولا يتكلم وطالما ما بيتكلمش يبقى ما بيسمعش أهله يطعمونه من خلال خرطوم سوايل بقاله عشر سنين ما دقش طعم اللحم ما دقش طعم الفاكهة كله سوايل عشر سنين فطار غدا عشاء قال مرة الولد ده الولد ده أهله أكلوه وخرجوا وتأخروا فلما رجعوا لقوا ثياب الولد كلها دم وجسم الولد كله دم عبد الله بن نعمة بيقول لي تصور يا شيخ مسعد الدم ده من ايه يعني فانا قلت يمكن حاجة وقعت عليه او حصله نزيف نزف من انفه او من فمه قال لي لا انت عارف الدم ده منين قلت له منين قال لما فتشوا وجدوا ان فأرا هجم عليه واكل اصبعين من اصابعه الله اكبر مرمي في البيت زي الكرسي الفار بياكل في صوابعه وشايفه ومشلول مش قادر يزقه ولا قادر يصرخ قالوا لما شفت ده عرفت ان انا وانت غرقانين في نعم ربنا عز وجل وهنا درس انا عايز كل مبتلى واحد مبتلى في عافيته واحد مبتلى في ماله ف- فقير بيقضي بقية عشاء نوم واحد ساكن في سكن متواضع واحد عنده كذا واحد عنده كذا عايز كل مبتلى ينظر إلى من هو أقل منه وده هيحمله على شكر نعمة الله عليه وهذا ما وصى به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي انظروا إلى من هو أقل منكم في الدنيا ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم انظروا إلى من هو أدنى منكم في أمور الدنيا ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ومع الحالة المرضية الصعبة أوي دي لعبد الله با نعمة إلا أني لما جلست معه والله قلت له أنت جعلك الله آية لأمة النبي محمد قلت له أنت أيوب المسلمين أنت أيوب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي صبر الرجل تخطى مرحلة الصبر إلى مرحلة الرضا إلى مرحلة الشكر يا كل مبتلى اصبر اصبر وأبشر قال رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اصبر واحتسب فإن النبي علمنا أن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة والله ما ابتلاك الله إلا لأنه يحبك والله ما ابتلاك ربك إلا ليغفر لك الذنوب ويستر عنك العيوب ويرفع لك الدرجات في الجنة بشرط أن تصبر بشرط أن تصبر الصبر على المرض جزاؤه الجنة جاءت امرأة تصرع إلى النبي وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف قال لها أتصبرين ولك الجنة اصبر يا من فقدت عينيك ولك الجنة اصبر يا من فقدت النطق والسمع ولك الجنة اف اصبر يا من فقدت طرفا من أطرافك ولك الجنة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عبد الله لم يسخط على الله ولم يقنط من رحمة الله ولم تتوقف الحياة بالنسبة له بل أقبل على العلم طلب العلوم الشرعية وبدأ يتعلم وأقبل على القرآن وبدأ يحفظ في كتاب الله عز وجل وحصل حصيلة علمية دعوية لا بأس بها وانطلق يدعو إلى الله عز وجل يدعو إلى الله أنت بتقول إيه يا عم الشيخ مسعد الراجل نايم على سرير متحرك لا يملك إلا أن يحرك رأسه ويدعو إلى الله أيوة وكان يصلي القيام معنا في الحرم يدعو إلى الله فين فين سافر يدعو إلى الله في الكويت والإمارات واليمن والأردن وجاء إلى مصر يحاضر ويدعو أرجوك يا أستاذ محمد هات لي صورته تاني معلش راجل نايم على سرير متحرك من عشرين سنة لا يملك أن يحرك إلا رأسه وطلب العلم الشرعي وبدأ يتعلم وأقبل على حفظ القرآن وبدأ يحفظ وحصل حصيلة علمية دعوية لا بأس بها ثم انطلق يدعو إلى الله وسافر إلى الكويت والإمارات واليمن والأردن ومصر يدعو إلى الله ولكم اهتدى على يديه عاصي بل أسلم على يديه رجل وامرأة يا نهار أبيض يا شيخ عبد الله ده احنا همتنا في التراب ده احنا دعاء على ما تفرج ده احنا دعاء نص كم ده أنت بحالتك دي وترحل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد تبلغ عن رسول الله محمد وتدعو إلى الله عز وجل بل وأسلم على يديك رجل وامرأة أسلم على أيديه واحد هندوسي قالوا يعالجوا علاج طبيعي فعبد الله بن نعمة فيه ظرف قال له أنت دينك إيه؟ قال له هندوسي قال له طب ما تسلم يا أخي ادخل في الإسلام تعرف ما هو الإسلام؟ قال له والله أنا ما أعرفش من الإسلام إلا أسامة بن لادن والإرهاب والتفجيرات رحم الله ابن لادن رحمه الله بيقول له الهندوسي بيقول له أنا ما أعرفش في الإسلام إلا ابن لادن والكنابل والصواريخ وضرب مش عارف إيه فبدأ يديله كتب كتب تنقد الهندوسية كتب تنقد النصرانية أخذ يعطيه كتب وبعدين في مرة والمعالج الهندوسي ده بيعالجه كسر له ايديه كسر ايد عبد الله بن نعمة وعندها ايقن الهندوسي هذا بالهلاك قال ده هيذبحوني هيسحلوني انا عملت مصيبة واذا بعبد الله بن نعمة يقول هون عليك ما تخافش يا ابني هذا الذي وقع وقع بقدر الله وبعدين راح مديله مرتب الشهر كاملا واداله فوق مرتب الشهر زجاجة طيب من العود والعود غالي جدا قال ده كسر لك ايديك يا عم الشيخ عبد الله كسرها لك وانت مش ناقص تديله مرتب شهر وهدية فوق المرتب اه قال وراح مشي الواد الهندوسي ده قال وبعد شهرين جالي يقول لي أنا أسلمت وزوجتي أيضا أسلمت الله الله شفت الدعوة إلى الله بالسلوك بتؤثر إزاي شفت الدعوة إلى الله بالأخلاق بتؤثر إزاي شفت الدعوة إلى الله بالإكرام بتؤثر إزاي قلت خمسين مرة إن معظم دول جنوب شرق آسيا ما دخل أهلها للإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادنا التجار التاجر الأمين اللي يعرض البضاعة كده ها ولا يخفي فيها العيوب اللي يوزن بالقسطاس المستقيم التاجر اللي كلمته عقد الذي لا يخون الناس دخلوا في دين الله أفواج ماليزيا الهند باكستان كل دول دخلوا في الإسلام ولم يصل إليهم الفتح الإسلامي دخلوا في الإسلام عن طريق أخلاق أجدادنا التجار الرجل الهندوسي ده أسلم هو وزوجته لما قابل بنعمة سيئته بالإحسان بل بالإكرام كما قال ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مع الحالة المرضية الصعبة دي قوي وجدت الراجل ده صابر قوي بيقول لي اوعظني هو بيقول لي قل لي كلمة كده أنتفع بها قلت له أنا أقول لك أنا أقول لك كلمة ده أنا وجدت نفسي عندك صغيرا بل قزما أنا همتي فين من همتك شكري على النعم فين من شكرك صبري على النقم فين من صبرك ومع كل اللي هو فيه ده متفائل وخفيف الظل جدا قعدته حلوة ويعني خفيف الظل ابن نكتة بيقول لي لما جيت مصر عندكم وأنا في المطار الولد اللي بيشيل الشنط العفش لقيته بيدخن وعمال يصرخ ويزعق ويشتم فقلت له تعالى فقرب قال لي انت كمان عايز ايه قلت له بس ممكن اسالك سؤال قال لي اتفضل يا سيدي قلت له وما تزعلش قال لي مش هزعل قلت له لا هتزعل قال لي يا عم مش هزعل قلت له لا هتزعل قال له قال له وبعدين معاك ايه السؤال قال له لو واحد وقف قدامك وخد جزمته وضربك بالجزمة على وشك تعمل ايه قال له اعمل ايه ده انا افرمه افرمه يضربني بالجزمة على وشي افرمه قال له متأكد قال له افرمه قال له راجع حساباتك قال له والله لو راجل كبير اقول له الله يسهل لك ولو عيل صغير يعني اديله كلمتين في جنابه ومشيه قال له طيب قلت له الله يسهل لك بعد ما ضربك بالجزمة على وشك أم قلع فردة الجزمة التانية ومديك بها على خدك التاني تعمل ايه قال له ده بقى اقتله ده بقى اذبحه قال له طيب صبرا قال له طيب والدخان اللي انت بتشربه ده السجارة اللي في ايديك دي مش بتضربك بالجزمة كل سجارة بتشربها عبارة عن جزمة نازلة على دماغك قال له أقول لك بالله عليك لو جيت أسقيك كوباية عصير وجدت على الكوباية إن الصلاحية قد انتهت من شهر تشربها قال له أموت نفسي أشرب حاجة منتهية الصلاحية أموت نفسي قال له طيب لو جيت أسقيك كوباية عصير لقيت مكتوب عليها العصير ده فيه سم وهيقتلك تشربه قال له أبقى مجنون قال له علبة السجاير مش مكتوب عليها إنها أحد أسباب الوفاة وأنها قاتلة كل علبة سجاير بتشربها شركة الدخان بتضربك بها بالجزمة على وشك إيه رأيك؟ قال له والله يا عم الشيخ أنت كلامك صح أنت كلامك مظبوط وراح رامي السجارة ودعكها بالجزمة وبعدين راح مقرب عليه قال له طب السجاير وعملت فيها اللي انت قلت لي عليه طب اعمل ايه بقى في الحشيش طلع الراجل بيشرب سجاير وبيشرب كمان مخدرات لما عبد الله بن نعمه جه مصر في المطار السواق بيقول له رايح فين قال له وديني شارع الهرم قال له شارع الهرم بقى انت مكسر ومتشال على سرير وجاي من السعوديه تروح شارع الهرم أمال لو سليم كنت عملت إيه هتعمل إيه في شارع الهرم قال له أدعو الناس هناك إلى الله قال له يا عم ده الناس هناك ناس مبسوطة ومصللة ومتسلطنة و... قال له مش مسلمين هؤلاء مش مسلمين خدني هناك أدعوهم إلى الله عز وجل المهم أنه ما راحش والحمد لله رب العالمين عبد الله بن نعمة صاحبنا تزوج تزوج إنسان بهذه الحالة ويتزوج كيف تزوج تزوج امرأة بكر صغيرة سعودية ورضيت تتجوزه نعم امرأة فاضلة رأته في حلقة تلفزيونية فقالت لوالديها والله لو تقدم لي عبد الله لرضيت به أساعد أمه وآخذ فيه الأجر واستطاعت أن تتواصل مع الشيخ الذي كان يستضيف عبد الله في الحلقة وقالت له أنا أرضى به زوجا لو تقدم لخطبتي وتقدم لخطبتها ووافقت عليه ورضيت به مع أنها بكر وصغيرة وهو في الحالة التي تعرفون ده درس مش هفوته أبداً كل امرأة مسلمة بيجي لها العريس ورا العريس ورا العريس وعمالة ده مش عاجبها مش عاجبك ده ليه اصل ده مناخيره كبيرة وطالما مناخيره كبيرة يبقى يحط مناخيره في كل حاجة طب وده مش موافقة عليه ليه ده رفيع شوية طب وده ده مفشول شوية طيب وده ده قصير شوية طيب وده ده أسمر شوية مش حد عاجبها خالص خالص أمال عايزة مين يا بنت الناس أنا مستنية فارس الأحلام اسمه إيه يا بركة فارس الأحلام الأحلام يا بنتي ده مش هيجيلك غير فين في الأحلام ده هيجي في الأحلام بس والشباب برضه ها يا ابني أنا أعرف واحد يا إخواني جالي الجامع قال لي يا شيخ عايز أتجوز واحدة على دين ومن أسرة طيبة وتكون بيضة بيضة طب والسمر دول يعني نعدمهم قال لي ده طلبي عايزها بيضة والعرب عندهم عقدة الخواجة عايزها بيضة فأنا أعرف راجل كده أبيض قوي قلت له يا عم الحاج في واحد جاهز وعايز عروسة بس تكون بيضة قوي وانت ربنا مبيض وشك ربنا يبيضه آخرة كمان آه الطلب ده عندك قال لي عندي بنت بيضة قوي ويجي يتقدم لها الولد راح أبو البنت بيحكي لي حصل والله راح يشوفها فأول ما خرجت البنت وقعدت كده وبص لها قال له إيه ده يا عم الحاج قال له في إيه يا ابني قال له إيه ده يا عم الحاج قال له في إيه يا ابني عقربة لدعتك في إيه لدغ لدغك عقرب قال له هو ده البياض يا عم الحاج بقى دي بيضة مش ده البياض اللي أنا عايزه وكان الأخ معاه أخته واخته منتقبة قال لها قلع الجوند ووري له البياض شكله ايه البيضة قال ايه ده انا اعرف اخ شاف يجي خمسين اخت وفي الاخر وقع على صف اسنانه يا مسلم اذا رأيت امرأة مقبولة على دين ومن أسرة طيبة دي كنز يا ابني يا بنتي يا مسلمة إذا جاءك رجل ترضين عن دينه وعن أخلاقه وشكله مقبول ده كنز يا بنتي شوفي أختنا الفاضلة تزوجت من أخينا الفاضل بنعمة عشان تلتمس الأجر في خدمته وفي الإقامة على خدمته لما نقعد بقى ده مش عاجبني ده طويل ده رفيع ده أسمر ده مش عارف إيه ده بيذكرني بواحد اسمه أبو عزيزة أبو عزيزة ده شيخ واحد من طلبة العلم بعت له جواب عايز عروسة بيقول له إيه أبو عزيزة بيقول بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها قال أريد بنت صبية بيضاء يبهر العين حسنها وحسيبة وأريبة وتكون ذا مال وفير تعطيه بعد الزواج لبعلها بقول عايز عروسة تركيب تكون بيضة وحلوة ومن عيلة وورثة عن أبوها قرشين أول ما اكتب عليها تتنازل لي عنهم ده أنت جن ده أنت واقع من على النخلة بقى ده أنت داخل على طمع فراح الشيخ قالب الجواب وكتب له على ظهره إيه وافى كتابك سيدي وعرفتها تلك المطالب كلها لو كنت أقدر على ما تقول طلقت أم عزيزة وتزوجتها بقول له يا ابني لو وقعت في ايدي عروسة بالشكل ده أنا هطلق أم عزيزة واتجوزها سيدنا عبد الله بن نعمة تزوج من فتاة بكر صغيرة على دين وعلى خلق قامت على خدمته إرضاء لله عز وجل ومساعدة لأمه طيب يا نعمة بيتمنى إيه اجهز يا محمد يا بطريق عبد الله با نعمة عبد الله با نعمة ايه أمنيته في حياته الآن أنا عايز نشوف هو بنفسه بيقول ايه لو كان الفيديو جاهز اعرضه يا أستاذ محمد أماني با نعمة في الدنيا تفضل
أمنية أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها في خوف داخلي في آية بالقرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون الثانية أني أقلب ورقة والمصحف هذه أنتم ما تفكروا فيها أنا أشوفها مثل الجبال الثالثة أن نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي
الرجل يتمنى يتمنى أن يرد رب العالمين إليه العافية من أجل ثلاثة أشياء أنه يسجد لله عز وجل ولا يعرف طعم السجود إلا من حرم من السجود واحد لو حصل له ألم في ظهره ألم في الفقرات وقعد كده يتعالج أسبوع ولا حاجة واتمنع من الركوع والسجود أول ما ربنا يعافيه ويبتدي يركع ويسجد لله يبقى في قمة الفرح نفسه ربنا يرجع له صحته يوم عشان يسجد لله سجدة ولا يقوم منها إن شاء الله يموت فيها نفسه ربنا يرجع له عافيته عشان يقلب ورق المصحف يفتح القرآن ويقرأ في كتاب الله عز وجل في حد بدأ ختمة جديدة للقرآن بعد رمضان يا من لا تعرفون المصاحف إلا في رمضان الرجل يتمنى أن ترجع إليه العافية ليقرأ في كتاب الله ويقلب في أوراق المصحف التالتة يتمنى ربنا يرجع له صحته يوم واحد عشان ياخد أمه في حضنه عشان يقبل إيديها عشان يقبل رجليها عشان يقبل على رأسها وأمه جديرة بأن يقبل رأسها جديرة بأن يقبل قدمها جديرة بأن تقبل أياديها أي أم وحيدها عبد الله ما خلفتش غيره قاعدة جنبه من عشرين سنة تخدمه حتى الإخراج من بطنه تساعده فيه حتى البلغم تخرجه بيدها أم صابرة فاضلة أسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى حق الأم عظيم يا أخوانا حق الأم عظيم يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان للرجل عندما سأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك قال السيوطي ووصى النبي بالأم ثلاث مرات لأنها حملت وكادت أن تموت ووضعت وكادت أن تموت ثم أرضعتك مادة حياتك من حياتك من دمها وسهرت على خدمتك وغسلت عنك الأذى بيمينها أمك غسلت عنك الأذى بيمينها ومع ذلك تدعو لك بطول العمر إنما أنت أبوك لو كبر أو أمك كبرت شوية وعجزت تقول يا رب خدها يا رب خده بقى وريحه وانت عايز انت اللي ترتاح روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات عبد الله بقى نعمة نستفيد منه شكر النعمة احنا غرقانين في نعم ربنا يا اخوانا ولا نلتفت إلى هذه النعم ونجحد فضل الله ولا نشكر على الموجود ونتطلع دائما للمفقود ومحدش راضي محدش راضي أبدا ورب العالمين يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ذهب رجل إلى يونس ابن عبيد قال أشكو من الفقر أشكو من الفاقة فقال ابن عبيد أتبيع لي عينيك بمئة ألف قالوا لا قال تبيع رجليك بمئة ألف قال له أبدا قال تبيع يديك بمئة ألف قال له لا قال أراك تملك مئات من الألوف فكيف تشكو الفقر يا رجل لك عينين ويدين ورجلين ولسان وشفتين وأذنين دماء تدفق عظام سليمة تجري وتذهب وتروح وتقوم وتقعد وتعقل ده أنت ملياردير أراك تملك مئات من الألوف والعرب قالوا قديما الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى زوروا المستشفيات شوفوا اللي بيتبول بخرطوم واللي بياكل بخرطوم واللي بيتنفس بخرطوم شوفوا الناس عشان تعرفوا فضل ربنا عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عبد الله بن نعمة يتقي الله عشان كده ربنا يسر له يسر له من جاءه بسيارة مجهزة يسر له واحد جاب له برنامج أول من استخدمه في العالم عبد الله بن نعمة بيقرأ القرآن على الحاسوب يقول له افتح يفتح بكلمة ويقفل بكلمة تليفون مش محتاج يدوس على الزرار ملوش ايديه ما بيحركش ايديه اول ما التليفون يرن يقول السلام عليكم يفتح لوحده يخلص المكالمة يقول له اغلق يتقفل لوحده الله يسر له من يسر عليه الأسباب ورب العالمين يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنا في كلمة بسمعها كتير ما بتعجبنيش أبدا يقول لك المعوقون فلان معوق لا المعوق في الإسلام من؟ المعوق في الإسلام من استخدم الجوارح والنعم في حرب الله عز وجل قال رب العالمين فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قال رب العالمين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل كل أهل النار وهم داخلين النار يقول لك ده احنا كنا معوقين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي إنسان ربنا أكرمه بالنعم فبارز الله بالمعاصي ده معوق كل كافر معوق كل علماني بيكره الشريعة معوق كل ليبرالي مش عايش بلدنا تحكم بالشريعة ده معوق المعوق هو من عصى الله وعق مولاه وعايز أقول لكل مبتلى ابتلي في حبيبتي ابتلي في يدي ابتلي بأي ابتلاء دي مش نهاية الدنيا يا ابني دي مش نهاية المطاف اجتهد وخذ بالأسباب والله الموفق لا تنسى أن من أكبر علماء الإسلام من فقد حبيبتيه ابن باز كان أعمى ابن باز كان أعمى الشيخ كشك كان أعمى عندنا مئات من العلماء حاتم الأصم عاصم الأحول محمد أبو محمد الأعمش كان عندهم آفات ومع ذلك بلغوا ذروة العلم وعلموا وتفوقوا على الأصحاء الوقت عدى بسرعة جدا ما لحقتش اخد اتصالات لكن نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت إلى الخلق رسالة